حق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق بل الأرزاق بيد الله والمحيا والممات بيد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فصد بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الخالق الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير السهم برنامج جعلناه للخير برنامج جعلناه للخير نطرق به باب كل ضعيف ومحتاج نصل به إلى كل من يريد طوق نجاه نسم به عن كل صغائر الدنيا ونعلو به إلى رحاب الخير والفوز برضا ربنا جل وعلا السهم لن يترك مجالا للتنافس في الخير إلا وسعى إليه السهم لن يجد مريضا إلا وأخذ بيده إلى الشفاء بإذن الله على قدر استطاعتنا وطاقتنا السهم لن يترك مجالا متاحا للخير أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة السهم سينطلق في كل المجالات وسينطلق في كل الاتجاهات ليصل إلى كل مريض ويقدم له خدمات طبية متميزة أكرر هذه مرة أخرى السهم سينطلق في كل الاتجاهات ليصل إلى كل مريض ويقدم له خدمات طبية متميزة السهم سيكون مع كل إنسان على أرض مصر الغالية في السراء وفي الضراء السهم سينطلق مستعينا بالله مخلصا له النية صادق العزم قوي الإرادة السهم شعاره ارفع للخير راية السهم ينادي وسارعوا السهم يطلب ايد في ايد السهم يمد يده للجميع فلنتعاون في الخير ولنسرع إلى الفوز برضا ربنا جل وعلا مشاهدينا الكرام في كل مكان حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا بدعو الكل انه يتابعنا بدعو الكل انه يتابعنا بقلبنا قبل ما يتابعنا بعينيه وقبل ما يتابعنا بنظره لابد ان احنا نهتم النهاردة لان النهاردة بنقدم رسالة بفضل ربنا سبحانه وتعالى في كل لقاء في كل حلقة بنقدم رسالة بنقدم معنى بنقدم هدف الحلقة طالعة لهدف معين مش مجرد وقت بنمليه فقط ولكن الحلقة لها رسالة الحلقة لها هدف وهدفنا النهاردة هدف مهم جدا في بشريات وفي آلام في أفراح وفي أحزان في حب وفي رضا وفي الحمد لله رب العالمين هنقول ايه النهاردة وهدفنا ايه النهاردة ده اللي هنشوفه في نقط فوق الحروف سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم مسهل اهلا بكم مشاهدينا الكرام آه، نقاط فوق الحروف محتاجين نقول نقول بشريات ونقول في افراح وفي احزان بس تعالوا نبدا بالافراح تعالوا نبدا بالحاجه اللي تريح قلبنا في البدايه تعالوا نبدا بالحاجه اللي تفرحنا تعالوا نبدا بالحاجه اللي بنفرح بيها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقول هو ده الشغل العملي هي دي الدعوة العملية هي دي بالفعل نصرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجال من المجالات في قطاع من القطاع القطاعات مع فئة من الفئات ده اللي بنقدر نحاول ان احنا نؤكد عليه وان احنا نشتغل شغل عملي احنا عرضنا الحلقتين السابقتين مشاهدينا الكرام بعض القرى في مركز نقادة بمحافظة قنا عرضنا الصورة واتكلمنا مع الناس الصغير والكبير وعرضنا الصورة وشفنا المشهد وبفضل ربنا سبحانه وتعالى لقينا الاستجابة ولقينا التجاوب ولقينا رد الفعل الجميل رد الفعل المبشر رد الفعل الجميل من بالتحديد وانا بشكر الكل ولكن انا عايز اشكر اهل الصعيد اولا لما جينا في الحلقة الماضية وقلنا فين اهل الصعيد فين رجال اعمال الصعيد فين اهل الخير من الصعيد فين اهل الفضل من الصعيد لقينا كل حب ولقينا كل استجابة ولقينا الشعور متبادل ولقينا الاستجابة بيبادلها حب وبيقابلها حب وبيقابلها انا عايز اشتغل ايه الحكاية انتوا عايزيننا نعمل ايه خدوا العنوان خدوا العنوان وراحوا بالتفصيل آه، راحوا وشافوا الاماكن اللي احنا صورنا فيها شافوا الاماكن اللي احنا صورنا فيها وفي كتير منهم قال احنا هنجمع بعض واحنا اهل الصعيد احنا عايزين نتكفل باهلينا اهل الصعيد احنا اللي هنقف احنا الرجالة اللي هنقف مع اهلينا احنا اللي هنقف مع ابائنا احنا اللي هنقف مع امهاتنا احنا اللي هنقف مع اخواننا واخواتنا قالوا احنا هنتحرك وراحوا شافوا الصورة آه، مجموعة من الرجال نعم مجموعة من الرجال وأنا بأحييهم باسم قناة الرحمة بنقول لهم ربنا يكرمكم ويعزكم ويسعدكم يا رب اللهم أمين حج بهاء ربنا يعزك يا رب أنت والفريق اللي معاك قال أنا هروح واشتغل وراح وقال أنا يوم الجمعة القادمة اللي هي الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين قال لك أنا آه، هنروح وهنتحرك وهنجيب لهم اللي هم عايزينه وهنحاول ان احنا آه، نبني لهم البيوت متواضعة جميلة بس أفضل من البيوت اللي هم موجودين فيها بالتأكيد مع بمساعدة أهل الخير اللي هيشتركوا وأيضا هيتعاونوا هناك دي جزئية آه، جزئية جميلة جدا ولكن محتاجين لسه كتير محتاجين كتير النقطة الثانية المسجد اللي عرضناه الحلقة الماضية وقلنا مين اللي هيبشرنا ومين اللي هيقول لنا أنا عليا المسجد ده مين اللي هيقول أنا عليا بناء المسجد كاملا أنا عليا بناء المجمع كاملا اتصل بينا آه، حد من الأحباب آه، وقال أنا عليا المسجد وقال إن هو هيجي من السفر يوم الأحد القادم بإذن الله رب العالمين وقلنا له تعالى بنفسك وشوف وروح وقول يلا نشتغل ويلا نبني ويلا نعمر البيت بيت من بيوت ربنا ويلا نبني مجمع الرحمة الإسلامي الكبير في مركز نقادة بمحافظة قنا في بشريات إن شاء رب العالمين آه، محتاجين نشوف الصورة محتاجين نشوف البشريات اللي احنا بنتكلم فيها وبنتكلم عنها بإذن الله أوعدكم إن شاء رب العالمين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء هنشوف ده بالتأكيد الحلقات القادمة ونشوف أهل الخير هيعملوا إيه ونشوف أهل الفضل هيعملوا معانا إيه إحنا دورنا إن إحنا بنوصل الناس ببعضيها إحنا بنوصل أهل الخير مع الفقراء دورنا إن إحنا بنوصل أهل الفضل مع المساكين والمحتاجين وربنا يقدرنا على المسؤولية اللي ربنا حملها لينا وبنقول يا رب ارزقنا الإخلاص وارزقنا التوفيق إذا فيه بشريات كثيرة بإذن الله للحلقات اللي احنا عملناها حلقتين لقينا رد فعل أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل الناس يا رب العالمين اللي بتشتغل بإخلاص وبتشتغل بحب وبتشتغل بعيدة عن الشوق الإعلامي وبعيدة عن الأسماء وبعيدة عن وعن وعن إلى آخره أسأل الله تبارك وتعالى القبول يا رب العالمين ولكن تعالوا إحنا محتاجين نتذكر محتاجين نتذكر قرية حاجر توغ بمركز نقادة بمحافظة قنا إيه اللي تم وإيه اللي إحنا عملناه وإيه اللي إحنا شفناه وإيه الصورة اللي إحنا كنا محتاجين نوصلها لحضراتكم تعالوا مع بعض كده مشاهدينا الكرام نشوف قرية حاجر توخ بمركز نقادة بمحافظة قنا إيه اللي فيها هناك نشوف مع بعض الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين
مشاهدينا الكرام في كل مكان احنا النهاردة في أقصى صعيد مصر بالتحديد النهاردة في قرية طوخ بمركز نقادة بمحافظة قنا محدش بيسأل عليكم محدش بيشوف مشاكلكم محدش بيشوفهم لا يا ابوي الله اكثر الله اكثر الله اكثر اهم حاجه الصحه واهم حاجه ايه الرضا من عند ربنا الحمد لله حاج حميدة ازاي مرحبا اهلا أخبارك ايه كويسه الحمد لله عايزة تقول ايه يا حاج عايزه اقول عايزه اللي تدهولنا ماشي اللي تسووه يعني
الحمد لله الحمد لله راضيه باللي يدهولنا ربنا راضيه كم واحد قاعد معاك هنا؟
هي عويلتي بس كم واحد عيد مصطفى ورانيا وحميده الحمد لله يا رب العالمين نفسك في ايه نفسي تبنوا لي بيت حلو يعني كده وابقى زي الناس يعني
انتوا انت مشكلتكم ان انتوا مش عارفين تدفعوا مصاريف عشان تدخلوا المدرسة يعني عليه بيض على خمسين وغير يعني الشنطة والهند يعني الكراويس والبلامة واللبس يعني وده محتاج 100 جنيه يعني على 60 جنيه للشهادة يعني وغير اللبس والشنطة يعني والكراويس والبلامة كده يعني. و- وانا مش ما فيش فلوس اكمل المدرسة ولا اقدر اروح يعني كلها 100 جنيه و50 جنيه و45 جنيه عشان تكملوا تعليمكم لو ما دفعتوش مصاريف هتطلعوا طبعا نفس المصاريف مش ده مش هيدخل ولا ده هتكمل ولا أنا.
البلد اللي احنا فيها او المدينة اللي احنا فيها على وجه التحديد زي ما قلت مركز نقادة مركز ومدينة نقادة المكان اللي احنا فيه البلد اللي احنا فيها 70% من سكانها نصارى ومفيش في المكان مفيش في البلد مفيش في المدينة مسجد جامع نقول ان ده مجمع اسلامي يا رب بعد ما نخلص تقريرنا ونظرتنا على المجمع الاسلامي تأتي الاستجابة ويكون ان ده انا متبرع ببناء المسجد كاملا يا رب العالمين سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق اهلا بكم مشاهدينا الكرام صوره مختصره ل- آه، لما تم في آه، م- في اللي احنا شفناه آه، في قريه حجر تخوي القرى المجاوره اللي احنا كنا موجودين فيها بنقول يلا نتحرك ويا رب الصوره اللي احنا شفناها ال- الحاج يحيى اللي- اللي هو في قمه الرضا في قمه الرضا برغم الصوره اللي احنا شايفينها بيقول لك اهم حاجه الصحه والعافيه الحمد لله الحاج حميده نفسك في ايه نفسي ان ربنا يسترنا والحمد لله رب العالمين آه، ام عيد وريحانه وكل الناس والاطفال اللي بيقولوا مشكلتنا في 100 جنيه ومشكلتنا في 50 جنيه ومشكلتنا في 45 جنيه ابشركم بفضل ربنا الولاد دخلوا المدارس والدنيا جميله بفضل ربنا معاهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا اولا ثم بفضل حضراتكم اهل الخير واهل الكرم اللي بتقفوا معانا وبتتجاوبوا مع مؤسسه الرحمه للأعمال الخيرية اللي رقم حسابها 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر بنقول يا رب يا رب قدرنا إن إحنا نبقى موجودين مع كل الناس مش مع فرد واحد ولا مع ش- ولا مع حالة خاصة واحدة ولكن يا رب قدرنا على العمل الجماعي يا رب قدرنا إن إحنا نعمل كل خير لكل الناس يا رب قدرنا إن إحنا نعمل كل خير وكل معروف لأحبابنا مشروعات عامة محتاجين نعمل مشروعات عامة محتاجين ان احنا نتحرك محتاجين ان احنا نعمل للناس دي مشروعات اتقال هنعمل لهم مشروعات انا بقول لكم ابشروا قرية حاجر توخ بمركز انا هي دي البداية في الصعيد ان شاء رب العالمين سننطلق وسينطلق قطار السهم وسينطلق وتنطلق مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية إلى الصعيد وإلى كل ربوع مصر اللي محتاجانا اللي محتاج أهل الخير إن إحنا نقف معاهم هنقف معاهم بإذن ربنا سبحانه وتعالى وربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب اللهم آمين طيب هناخد اتصال في البداية وبقول لكم قبل ما اخد الاتصال انا عايزكم تتهيئوا جميعا للفقرة اللي احنا هنشوفها ارجوكم تهيئوا جميعا كل واحد يتصل باحبابه وبقى حبيبه كل الناس من اجل ان احنا الفقرة اللي جاية فيها دروس كتيرة قوي الفقرة اللي جاية فيها عبر كتيرة قوي هيئ نفسك من اجل ان احنا نشوفها بقلوبنا قبل ما نشوفها بعيوننا معانا الاستاذ ربيع اهلا وسهلا السلام عليكم اهلا يا حاج ربيع اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم ربنا يكرمك يا حاج ربيع الله عامل ايه يا يبارك فيك.
حبيب قلب اخبارك اهلا ايه وسهلا اتفضل يا حاج ربيع الله ربنا يكرمك يخليك يا استاذ ما يلا نمتلك ونشوف القافله ونطلع ونتوكل على الله ونشوف كده هنعمل ايه ونسمع الناس زي باذن الله احنا خلينا اه تابع خلينا- النهارده يا حاج ربيع هقول لك تابع معانا بس النهارده هنقول الفقره اللي جايه هيبقى محتاجين كلنا محتاجين اللي بقى اللي هو ايجابي مش عايزين كلام احنا بقى يا حاج ربيع وكل احبابنا عايزين الفقره اللي جايه بس قليلا نتمهل من اجل ان احنا هنشوف وهنقول احنا هنروح المكان ده الاسبوع ده باذن الله رب العالمين يوم الثلاث فين المكان فين الس- الساعة كام هنتقابل فين مش هنقول حاجة إلا بعد ما نشوف الفقرة ونسمع تعليقاتكم هل بالفعل إن إحنا الأمر اللي إحنا هنشوفه والفقرة اللي إحنا هنشوفها تستحق إن إحنا نروح لهم ولا إحنا بنبالغ في الأمر ده اللي هنشوفه بإذن الله الأستاذة عبير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا استاذ ملهم انا كنت عايزه اتبرع للمسجد اللي ح- حضرتك عرضته في آه، الحلقه آه، على مؤسسة الرحمة مؤسسة الرحمة الحساب موجود على الشاشة ربنا يبارك فيكي مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية بنك طيب.
فيصل الإسلامي فرع أكتوبر آه، آه، 303 ربنا يبارك فيك يا رب اللهم آمين أبو حمزة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله أهلا بالحبيب ربنا يكرمك اتفضل حياك الله يا استاذ ملهم انت الحبيب حبيب ربنا يكرمك.
الملايين اسال الله ان ربنا يجزاك يكرمك.
عنا خير الجزاء ربنا يرزقنا والله الإخلاص يا رب لقد اقمتم بهذا البرنامج الرائع الرائق الرائع الحمد لله أقمتم الحجة على الميسور الذي استعمله الله على المال نعم وأقمتم الحجة على المسؤول الذي استعمله الله على رقاب العباد نعم فيا ليتنا نعي ونفيق من غفلتنا وننتبه إلى أمتنا ونرى ما علينا تجاه ديننا وتجاه نبينا صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
فالدين ليس كلام وحب النبي ليس كلام نعم.
إنما هو فعل فجزاكم الله يا أهل الرحمة خيرا والله لو نظمت و- وأسردت كل معاني الشكر والثناء لما, وفر لما, لما وفيتكم شكرا قليلا من حقكم علينا يا أهل الرحمة ابتداء من شيخنا حسان مرورا بالأستاذ محمود حسان والأستاذ ملهم العسوي والأبطال الذين يعملون في برنامج السهم بل في كل برامج قناة الرحمة أسأل الله أن يتولى مكافأتكم آمين.
فإن والله لا نستطيع أن نكافئكم آمين.
تركنا مكاف- مكافأتكم لله جل وعلا أسأل الله أن يجعلنا تبعا لكم في الخير وأن يعينكم على الخير ويتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خير الجزاء شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ابو حمزه ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص يا رب العالمين اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا القبول يا رب اللهم امين ويفتح لنا القلوب والقلوب والابواب يا ربي اللهم امين آه، هنقول آه، الفقره اللي جايه الفقره اللي جايه وهنسمع تليفوناتكم بالتاكيد وهنستقبل تليفوناتكم ان شاء رب العالمين ولكن طيب بعد الاتصال استاذ عصام اهلا السلام وسهلا عليكم بسم الله عليكم السلام اهلا وسهلا انا عندي فلوس في البنك و السلام عليكم يا استاذ مولد عليكم السلام اهلا بحضرتك اتفضل
انا كان معايا فلوس في البنك ايوه
و- وطلعت الفلوس اللي هي الفايده بتاعتها فتوى يا حاج عصام
اه لا الفتوى مع برنامج فتاوى الرحمه يوميا شكرا جزيلا حاج عصام ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك آه، ويعني كل برنامج له آه، آه، يعني آه، نظام وربنا يبارك في حضرتك يا رب اللهم امين آه، اقول بس تعالوا نطلع للفقره بقول لحضراتكم تعالوا نشوف ونتدبر في الفقره اللي هنشوفها وبطلب منكم ان احنا نتدبر ونقول الحمد لله رب العالمين كل إنسان هيقول الحمد لله رب العالمين إحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى مع الفقراء في أماكنهم في منازلهم في بيوتهم في بلادهم في نجوعهم في قراء في كل مكان بفضل ربنا في كل مكان بنحاول إن إحنا نوصل بنسمع إن في مشكلة في بلد كذا بنسمع إن في حالات فقر في مكان كذا حالات جماعية في بلد كذا بنزهق ونقول يا رب قدرنا وما بنملكش إلا اللي احنا نقول يا رب قدرنا وافتح لنا القلوب والعقول ده دورنا وبتأتي الاستجابة ده بإخلاصنا وبإخلاص كل قناة الرحمة بفضل ربنا سبحانه وتعالى لأن نيتنا بنقول يا رب يا رب ارزقنا الإخلاص هي دي نيتنا وهو ده دعائنا وهو ده طلبنا وهو ده رجائنا ده اللي احنا بنحاول بتفتح القلوب وال- والأبواب للحالة اللي احنا بنعرضها للقرية اللي احنا بنعرضها للمسجد اللي احنا بنعرضه للمعهد الديني اللي احنا بنعرضه للمدرسة للمستشفى ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى على قدر نيتنا بتأتي الاستجابة النهاردة محتاجين ان احنا نتغير شوية بمعنى مع الفقراء نعم وسنظل معهم يا رب بإذن الله ولكن النهاردة قلنا تعالوا نروح للمرضى تعالوا نحس بيهم تعالوا نعيش معاهم تعالوا نتأثر بيهم تعالوا نشعر بألمهم تعالوا نشعر بهمومهم تعالوا نحس ببكائهم تعالوا نحس بتوجعهم محتاجين ان احنا نروح لهم محتاجين ان احنا نسمعهم محتاجين ان احنا نحس بكل اب وكل ام ابنه او بنته موجود او موجودة على السرير محتاجين ان احنا نحس بيهم بطلب من حضراتكم ان احنا نعيش مع الفقرة اللي هنشوفها دلوقتي وقبل ما تشوف قول الحمد لله رب العالمين من قوة الفقرة وتأثيرها ما قدرناش نتكلم مع الأطفال اللي احنا هنشوفهم دلوقتي أمر صعب والأمر مؤثر تعالوا نشوف ايه اللي حصل في معهد القلب بإمبابة ايه اللي حصل هناك وايه الصورة اللي بنوصلها لحضراتكم تعالوا مع بعض نشوف مشاهدينا الكرام سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى الصدر كان الصدوق كان الأمين مشاهدينا الكرام في كل مكان احنا النهارده في معهد القلب القومي بإمبابة معهد القلب اللي بيعالج بيه المجان محتاجين نقف معاهم محتاجين آه، نعيش معاهم محتاجين ندخل الأقسام اللي جوه ولكن النهاردة جايين لهدف معين جايين نعيش مع الأطفال جايين نعيش مع الأطفال اللي موجودين في العناية المركزة لجراحة قلب الأطفال محتاجين نعيش معاهم محتاجين نحس بآلام الأب والأم لكل طفل من الأطفال اللي موجودين ولكن أنا بطلب من حضراتكم قبل ما نشوف التقرير وقبل ما نشوف الأطفال وقبل ما نشوف الصورة المعبرة الجميلة اللي هنترككم مع الصورة بدون كلام وبدون تعليق أنا بقول لحضرتك تخيل ان ابنك او بنتك هم اللي موجودين في المكان ده هم اللي موجودين على السرير ده هيبقى وضعك ايه وهيبقى شعورك ايه وهيبقى احساسك ايه تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف ايه اللي هيتم والصورة هي المعبرة معنا في هذا التقرير نشوف مع بعض اتعرف على حضرتك آه، سامي عبد الفتاح اللي علم انت هنا بقالك قد ايه حوالي 15 ونص
ربنا يشفيك ويعافيك امين يا رب امين قول لي بقى مالك يا حبيبي؟
الحمد لله يعني كان آه، يعني تقصير من البني ادم في الم... ان هو يعرف ي... يعني يعيش ازاي في الدنيا آه، خلى البني ادم اصيب بالامراض ديت و... وبنحمد ربنا على كده انما هي في الاساس آم، ع- عدم ضبط الحاجات المطلوبة من البني آدم ي- يعني يعيش بيها كويس عدم ضبطها مع البني آدم زي ايه يعني مثلا آم، التدخين مثلا آم، التدخين مشكلة مشكلة ومشكلة هي عادة مشكلة عادة مشكلة برضو أكل الدهون برضو عادة مشكلة لأن الواحد بيتعود على كده أم، ممكن نقول كمان التدخين يعني خلينا في موضوع التدخين ده ان ده اول حاجة جابتك هنا فانت بتوجه رسالة بتقولها للشباب للمدخنين تقول لهم إيه؟
أقول لهم كل ما البني آدم يكون آه، وسط في الأمور يبقى أحسن من ال- إن هو ينحرف قوي على التدخين أو ينحرف قوي بعيد يعني لازم يبقى وسط في كل الأمور وسط ده يعني دي أمنيتي من الشباب اللي بيان هم ما يقعوش في المطب اللي احنا واقعين فيه دلوقتي الحمد لله ب- بتندم وعملتك مشاكل كتير
يعني ممكن ممكن تقول كده انما مش آم، مش بمعنى الندم الندم قد ما بمعنى ان يا رب الناس تاخد بالها من الحاجات دي يعني انا انا خلاص عدت يعني الامور بتاعتي عدت انما لو ببص للي اصغر مني بقول يا رب ياخد باله وما يقعش في الغلطات دي بس الحمد لله تقول للاصحاء ايه تقول لهم ايه يا فندم للاصحاء الناس السليمة تقول لهم ايه حافظ على الصحة دي لأن الصحة دي هبة من عند ربنا لو ما عرفتش تحافظ عليها تبقى خسرت الدنيا والآخرة كمان لأن ربنا يوم القيامة هيسألك برضه عملت إيه في صحتك يعني ليه ما عملتش الصح وبعدين بتعمل الغلط طب أنت عملت الغلط خلاص بقى ارجع عن الغلط دوت وخليك ماشي في الصح حاول بقدر الإمكان تت- تتمسك بهبة الصحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاك الله خير جزاك الله خير مشاهدينا الكرام في كل مكان سهمنا النهارده في معهد القلب القومي بمبابة للمرة الثانية بنتواجد في معهد القلب من أجل أن احنا بناخد رسائل كثيرة وعديدة احنا النهاردة رسالتنا بنوجهها لكل أب لكل أم لكل طفل لكل شاب لكل فتاة بنقول للكل قول الحمد لله رب العالمين واحنا بنقولها لنفسنا أولا قبل ما بنقول لحضراتكم تقولوا الحمد لله رب العالمين الأمر المهم جدا ان احنا النهاردة هنعيش مع الأطفال هنعيش مع الصورة ودايما زي ما بقول الصورة هي المعبرة الصورة أفضل من أي كلام أيا كان الكلام هنعيش مع الصورة ونقول الحمد لله رب العالمين وبعد الصورة وبعد التقرير هنتكلم مع بعض لأن لابد أن يبقى فيه رد إيجابي لابد أن يبقى فيه شغل إيجابي وعملي على الصور وعلى التقرير وعلى المشاهد اللي احنا هنشوفها الآن مشاهدينا الكرام تعالوا مشاهدينا الكرام ندخل مع بعض العناية المركزة لجراحة قلب الأطفال ونعيش معاهم ونحس بألمهم وهمومهم ومشاكلهم وبأحاسيسهم وبدموعهم تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ازيك يا محمد
الحمد لله كويس في سنة كام طيب. انت منين
من كفر الشيء حافظ قرآن يبقى حافظ ايه قول كده قول والله احد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شاطر ما شاء الله نفسك في ايه بقى مش عايز حاجة نفسك في ايه
مش بحاجة ايه اللي انت عايزه ده
مش بحاجة مش عايز حاجة
أنت سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني صورة مؤثرة جدا وصورة صعبة جدا للمنظر اللي احنا شفناه محتاجين ان احنا نقف مع الاطفال دول محتاجين ان احنا نقف جنبهم محتاجين ان احنا نسمع بعض محتاجين نسمع بعض ومحتاجين نسمع كل واحد بيقول الحمد لله رب العالمين زي ما قلت في البداية ربنا يسلم ابنك وولادك ويسلم أطفال المسلمين كلهم يا رب العالمين ولكن هذا قدر واختيار الله سبحانه وتعالى تخيل ابنك أو بنتك هو اللي نايم على السرير تخيل ابنك أو بنتك هو أو هي اللي احنا شفناه على الشاشة كان هيبقى شعورك ايه وكان هيبقى إحساسك ايه معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أستاذة نادية اتفضلي أنسى والله أنا مش عارفة أقول إيه يعني بعد اللي أنا شفته يعني الحمد لله.
أنا الحمد لله رب العالمين بس عارفة لو سمحت بس أنا كنت ليا طلب عند حضرتك يعني جزاك الله خير نعم
أنا كان معايا ابني قاعد معايا وبيصرف عليا وكده وبعدين قتلوه ببطارية وقالوا إن هي مشاجرة وكده وقاعدة في شقة محكمة جديد 350 جنيه وبقبض معاشي يا دوب بدفع وبعيا ساعات أنا عندي 60 سنة بعيا ساعات وكده كان بيقضي ماشي فكنت عايزة يعني حد ياخد لي الشقة دي كان قديم أو كان بيت أو طب أي اتركوا حاجة.
رقم تليفون حضرتك يا اخت نادية بس الله يكرمك ونتواصل معاك ان شاء الله الحمد لله حاجة صفية اهلا وسهلا آه، السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته آه، بص أنا من من اسكندرية بس عايزة أعرف رقم الحساب هيكون في اسكندرية إزاي موجود في بنك فيصل الإسلامي موجود على الشاشة 303 بنك فيصل الإسلامي باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ربنا يكرمك حاجة صفية الله يخليك شكرا, شكرا، يا سيدي شكرا ربنا جزيلا.
يشفيهم يا رب ويجازيك كل خير يا يا رب رب يا رب يا رب اشفي كل سلام مريض يا رب اشفي كل مريض عاي- اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملحم الله يكرم حضرتك الله يبارك لك الله يعينك على اللي انت فيها يا استاذ ملحم يا رب يا رب الله والله العظيم اقسم بالله على فكره انا عايز اكلمك من يوم اللحيه بجد ربنا يبارك لك وربنا يعينك يا رب ويزيدك اقسم يا رب بالله.
ويبارك في كل فريق العمل يا رب اللهم اللهم يا آمين.
ربنا يبارك آمين.
بس معلش في ملحوظه يا ريت معلش هو مش وقت البرنامج مش وقت اصلا في ملحوظه على اذان العصر النهارده في قناه الرحمه يا ريت العدد يكون منظم الفتره دي اذان العصر كان اذن مرتين النهارده في في قناه الرحمه ان شاء الله يا فندم اترك رب بس ملاحظتك في ربنا كنترول يبارك.
خلينا والله العظيم قلنا مع كده.
برنامجنا ربنا يكرمك يا رب السلام عليكم شكرا لك ربنا يكرمك شكرا جزيلا يعني الحمد لله رب العالمين يعني عايزين آه، نتذكر الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني فكيف أعودك وأنت رب العالمين عايزين نتدبر في المعنى وفي هذا الحديث القدسي علشان هناخد منه الفائدة الآن وعلشان ناخد منه الرسالة اللي عايزين نقولها من الفقرة كل فقرة بنقدمها في برنامج السهم بفضل ربنا ليه رسالة فقرة جوه القلب اللي احنا شفناها المرضى في المستشفيات فقرة سهم الرحمة الفقراء والمرضى والمساكين والقرى الفقيرة اللي بن- بنقول يا رب قدرنا ان احنا يبقى الرحمة موجودة في كل مكان وزي ما قال الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه ويبارك في عمره وفي علمه يا رب لما قال البرنامج ده هو اللي كان بيتمنى يتمنى هذا البرنامج في قناة الرحمة اللي بينطلق في كل المجالات في كل الاتجاهات لكل مريض لكل فقير لكل مسكين لكل محتاج لكل أرملة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهد والمجهود وأن يرزقنا الإخلاص يا رب العالمين لننطلق مع المرضى والفقراء كل فقرة بنقول لها رسالة فقرة جوه القلب دي اللي احنا شفناها المرضى لها رسالة الرسالة اللي احنا عايزينها شفناها طب نتيجة الفكرة والفقرة اللي احنا شفناها هنقول النتيجة احنا محتاجين ايه احنا عايزين ايه احنا محتاجين ان احنا نبقى عمليين احنا اتعودنا في برنامج السام ان احنا نبقى أمة عملية نبقى مشاهدين عمليين اتعودنا من مشاهدي قناة الرحمة ان احنا نبقى عمليين لما قلنا وعرضنا الكرة الفقيرة في الصعيد في محافظة هنا اتحركنا والناس اتحركت وراحت هناك بالفعل من ورانا وراحوا وقالوا احنا هنشتغل مش عايزين انتوا تيجوا مش عايزين نتعبكم اكتر ما انتوا تعبتونا بنقول ربنا يبارك فيكم يا رب ولكن الفقرة معهد القلب في امبابة محتاجين هنقول حاجة دلوقتي وبتمنى ان تتحقق ونقول قبل ما نخلص الحلقة وقبل ما ينتهي اللقاء الكل يقول انا معاكم يا رب معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا استاذه أيوة.
وفاء الله يكرمك ربنا يبارك فيك إن شاء الله يا رب.
حضرتك معلش إحنا يعني عندنا شوية حاجات بسيطة كده ملابس عينية زيادة فنرجو من حضرتك يعني عايزين يعني نبعتها وملابس زيادة يعني عندنا وزمايلي ربنا يكرمك هاتركي رقم تليفون حضرتك بعد اذن حضرتك ويتم التواصل معك معك غدا ان شاء رب العالمين ونشوف الوسيله اللي تقدر تجيبي بيها الامور العينيه لمؤسسه الرحمه ان شاء رب العالمين من اجل ان هي تذهب لمن يستحقها باذن الله رب العالمين آه، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اما علمت انك لو زرته لوجدتني عنده محتاجين ان احنا نروح للولاد دول محتاجين ان احنا نروح نزورهم شفنا الصورة تأثرنا ولكن مين اللي هيقول انا هاجي معاكم هنروح بإذن الله رب العالمين ونقول طب معنا اتصال السلام عليكم أستاذ سيد أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ سيد كيف حالك يوسف؟ كيف حالك شمولة؟
في نعمة الحمد لله اتفضل كيف حالك؟
أهلا وسهلا
كيف حالك؟
الحمد لله
تمام؟
اتفضل يا أخي والله- الحبيب أهلا وسهلا
والله احنا قد نجهز كثير من الأردن والله كيف حالك ربنا ربنا يجزيك خير على البرنامج والله يا رب يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين ربنا يجزيك خير والله سلام إلى الشيخ محمد حسان كثير والله الله يسلم حضرتك شكرا استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم الله يسلم حضرتك ربنا يبارك في عمرك ويبارك لحضرتك كده ويجعل في ميزان حسناتك كده ان شاء الله يا رب يا رب يا رب والله يا استاذ ملهم انا بشكرك جدا على هذا البرنامج برنامج وص- بصراحة يكفي ال- الواحد يكفي يعني يرى هذه المناظر يتأثر بها والله العظيم ثلاثة يعني يكفي شعور القلب الذي الذي يعني يشعره الانسان من داخل قلبه بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه صحة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك هذه الأشياء وهذه الصور إن كانت من قرى فقيرة إن كان إن كان من مرضى إن كان من أيتام هذه كلها يعني تؤثر في قلوبنا والله يا أستاذ منى تؤثر في قلوبنا جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم من يقومون هذه الأعمال يا رب.
والله أنا أشارك مشاركة معنوية والله كنت أتمنى أن ألا أكون في الدراسة في هذا الوقت كي آتي مع حضراتكم يكفي هذا للأسف الشعور الدراسة م- م- شغلاني جدا ربنا والله يقويك يا ولكن رب.
إن شاء الله بإذن الله سأكون ربنا معكم يقويك.
قريبا بإذن الله والله يا أستاذ ملم بندعو لكم بكل قلبنا ربنا يتقبل يا رب ربنا يتقبل منك استاذ مقبل اهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ ملهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا استاذ ملهم جزاك الله خير على اللي بتعمله والله ان اللي اتعرض ده ي- ما يحيي آه، يعني القلوب وماده لاحياء الايمان في القلب جزاك الله خير والله يا استاذ ملهم انا يعني ما تمنيت ان اكون صاحب مال الا في هذا اليوم في عرض هذا البرنامج لندخل على الاولاد دول يعني بسمه ش- يعني شفاء واسال الله عز وجل ان يردهم من اهاليهم يعني في صحه وعافيه امين وأضم صوت لحضرتك يا أصحاب المال أول وسيلة تفعلونها بالمال وتدخرونه لأنفسكم عند الله عز وجل بسمة رحمة لهؤلاء الله والله والله إن هذا المال ممكن يكون نقمة عليك في الدنيا ونعمة إذا أنفقته في هذا في هذه الصور والله يا أستاذ ملهم أنا أضم صوت لحضرتك وأطالب كل أصحاب فضل المال أن يسارعوا الآن باتصال على حضرتك لتوسيع هذا المعهد والإنفاق عليه ليكون صورة يعني مشرفة لأولادنا والله أنا يعني سبحان الله وأنا أتقلب مع حضرتك في الصور دي ونظرت أن حفصة بنتي أو عبد الرحمن والحمد لله على على نعمة الصحة لكن الله.
لجميع المسلمين أصحاب الأموال الذين ينفقونها يمينا وشمالا اتقوا الله في أنفسكم وفي أموالكم واجعلوها ذخرا لكم عند الله يوم القيامة يرميها لكم ويجعلها لكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمه الله
الله. أستاذ ملهم أنا يعني بقول الحمد لله على الصحة والعافية والله أنا يا أستاذ ملهم أنا كفيفة بس أنا دريت عينيا كأني شايفة بقلبي فعلا ال- الصور اللي انتوا بتعرضوها سبحان الله وأنا كان لي اقتراح بعد إذن حضرتك نعم نعم آه، أنا من السويس كان نفسي مؤسسة الرحمة يبقى ليها فرع وأنا يعني هقوم على إدارته وأنا متطوعة نفسي أعمل شيء خيري لأن أنا مشتركة في جمعيات كتير بس حاسة إن ده مش كافي يعني أنا وهبت حياتي لل- للدعوة وطلب العلم وت- ورفضت الزواج ورفضت كل حاجة بسبب إن أنا نفسي أعمل عمل خيري
حاضر ربنا يكرمك ولكن اللي اقدر اقول لك احنا يعني بفضل ربنا مؤسسه الرحمه يا رب يا رب بارك في في كل الاعمال اللي بي- تقوم بها والله لو جينا قلنا لكم باذن الله وس- ان شاء رب العالمين يعني قريبا باذن الله رب العالمين كده ولكن هيبقى في كشف حساب لمؤسسه الرحمه الاعمال الخيريه ويظهر باذن الله رب العالمين مع حضراتكم ان شاء الله الاستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وهتسمعوا الأعمال اللي بتقوم بها مؤسسة الرحمة ب- منذ إنشائها في شهر 11 والله يعني تقول إيه ه- هتفاجئوا ولكن هتفاجئوا ليه لا مش مفاجأة ولكن هتقولوا هو ده الشغل وهي دي الثقة اللي احنا وثقناها وفي قناة الرحمة وفي مؤسسة الرحمة وفي القائمين على قناة الرحمة آه، هتسمعوا كل خير وهتقولوا ما شاء الله ولكن أنا بقول تعالوا نتحرك أكتر محتاجين نروح للولاد دول محتاجين نروح لهم يوم الثلاث القادم تعالوا نروح لهم يوم الثلاث مش عايزين كلام احنا اتأثرنا وتعبنا وكل واحد تخيل ابنه أو بنته بس محتاجين نروح لهم محتاجين نروح للمكان اللي ربنا فيه محتاجين نروح للمكان اللي ربنا فيه أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده تيجي روح لربنا سبحانه وتعالى تعال نروح معهد القلب بإمبابة مكان سهل ومكان ميسور للكل اللي عاوز يجي معانا الناس قلنا لهم انتوا محتاجين ايه محتاجين انشاءات محتاجين مبنى كبير ولكن ده جاي دوره ولكن انا بتكلم في البداية في حاجات بسيطة انا اقدر عليها وحضرتك تقدر عليها وحضرتك تقدري عليها وحضرتك انت الصغير يقدر عليها انتوا محتاجين ايه قلنا لهم محتاجين ايه قالوا احنا محتاجين احنا داخلين على فصل الشتاء وعندنا المعهد ما شاء رب العالمين محتاجين ايه حضرتك قال احنا محتاجين 400 بطانية محتاجين 400 بطانية محتاجين 400 ب- آه، ملاية ومحتاجين 400 آه، كبر تقلية بحاجات بسيطة يبقى معانا آه، بطاطين ومعانا آه، ملايات معانا حاجات بسيطة وقالوا عايزين عصير طيب مين اللي هيقول أنا عليا 400 بطانية مين اللي هيقول أنا عليا 400 ملاية مين اللي هيقول أنا عليا كراتين العصير مين اللي هيقول الكلام ده يا رب نسمع دلوقتي حد يقول لنا أنا عليا كل ده أنا عليا كل ده يا رب أسمع وقبل ما الحلقة تنتهي وبتأتي البشرة دايما وبتأتي الاستجابة دايما يا رب العالمين معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الملك أهلا يا أم محمد آه لو سمحت الله يبارك لك يا رب آه في عروسة من الفقراء اللي قوي قوي يعني في- في عند مسجد خالد بن الوليد آه عند الكتكات كده أيوة والله العظيم ما لاقيين ياكلوا ولا لاقيه تلبس ولا عندهم ميه وقاعدين في عيشه ولا ربنا المطوره يفرج الكرب يا أم محمد اتركوا رقم التليفون اتركوا رقم تليفون حضرتك قلنا اللي عنده مشكلة بس ي- يترك رقم تليفون ويتم التواصل معاه لأن لابد إن احنا نتحقق من كل كلمة بتأتينا لابد إن احنا احنا بفضل ربنا عندنا رسائل كتيرة جدا وعندنا مشاكل عديدة جدا وعندنا حالات كتيرة جدا ولكن بنقول يا رب قدرنا إن احنا نقدر نوصل للي, للي يستحق كلامك صح وهي تستحق إلى آخره ولكن لابد إن احنا نتحقق من كل كلمة بتقال وانتم أهل ثقة ربنا يبارك فيكم معنا الأستاذ أحمد أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أستاذ أحمد أسأل الله العظيم أن يسقيكم مما سقى منه الحبيب المصطفى صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم ومبارك على السنة اللي منورة وش حضرتك أسأل الله تبارك وتعالى الثبات يا رب وأسأل الله أن يثبتك على آمين.
الطاعة آمين آمين وعقبال حبيبنا الشيخ أحمد غالي لما يطلقها روح الكل الكل إن شاء الله خلينا بس في برنامجنا الله يكرمك ويعزك إن يا شاء رب الله أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور الثبات قلبك.
للكل يا رب اللهم آمين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد من السعودية أهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله كيف حالك؟
في نعمة أخ أحمد ربنا يكرمك
الله جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج الطيب أسأل الله يبارك لك في أهلك ومالك آمين يا رب اللهم آمين جميعاً.
بشر يا حاج أحمد رحمة.
الله يكرمك الله يرضى عليك بقول لك يا شيخ الله يحفظك نعم.
بالنسبة اللي عايز يتبرع لل- للجمعية هذه ذات نفسها
إيه، كيفية التواصل يعني لل- لل- للمعهد اللي اسمها امبابة معهد القلب الحالات ديت مثلا أبدا اي نعم تواصل من خلال يعني مثلا مؤسسة ابغى الرحمة مثلا اتبرع بالفلوس انا فاهم يا شيخ بس ابغى اتبرع مثلا فلوس للمعهد ذات نفسه اه يعني حت- حضرتك حت...
مثلا او ابعته زي نعم حضرتك بتعمل ان انت بتتبرع على آه، رقم المؤسسه مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه 303 وبتتواصل معانا وبترسل تمام.
رساله او بتتصل بتليفون وتقول انا ارسلت مبلغ كذا المبلغ ده انا عايزه يروح معهد القلب من بابك مباشره كده ان يعني شاء أتصل الله على رقم القناة واقول لها كده اه نعم ان شاء الله ماشي اترك رقم طيب، التليفون طيب، مباشره جزاكم الله خير يا شيخ ربنا يبارك فيك يا حاج احمد ربنا الله يكرمك يا يبارك لك رب جزاكم الله خير شكرا الله يعزك يا رب اللهم امين طيب آه، آه، يعني الاتصالات كثيرة ولكن انا بستأذن يعني حضراتكم احنا قلنا ان احنا هنروح لمعهد القلب في زيارة المرضى بإذن الله رب العالمين يوم الثلاث آه، ان شاء رب العالمين آه، الساعة 12 آه، هنروح بإذن الله رب العالمين ونزورهم ونقعد معاهم ويا رب يقدرنا ان احنا آه، نودي لهم اللي هم محتاجينه آه، هنشوف آه، اللي اللي عاوز يجي معانا اللي عايز يكون موجود معانا في هذه الزيارة بيتواصل معنا بيترك رقم تليفونه أو بيرسل رسالة قصيرة عبر شريط الرسائل على قناة الرحمة يقول أنا عايز أتواصل معكم من أجل أن أنا أكون موجود معكم في آه، آه، في زيارة مرضى القلب بمعهد القلب بإمبابة يبقى في تواصل و- والتليفونات موجودة والرسائل موجودة أسأل الله تبارك وتعالى بتمنى ان احنا يبقى مجموعة كبيرة رايحين محتاجين ان احنا نروح نزورهم محتاجين ان احنا نحسس الناس دي كلها ان احنا موجودين معاهم ان احنا حاسين بمشاكلهم حاسين بألمهم حاسين بدموعهم حاسين بهمومهم يا رب العالمين طيب ده كانت فقرة معهد القلب بإمبابة رحنا زرنا المرضى طيب دورنا بقى كقناة الرحمة وبرنامج السهم بنقول احنا بنشتغل في الشغل العملي نعم بنعرض المشكلة وبنقدمها لحضراتكم وبنقول محتاجين واحد اتنين تلاتة أربعة طيب في المقابل احنا قلنا برنامج السهم برنامج كبير بفضل ربنا سبحانه وتعالى برنامج آه، شغله واسع قلنا هننطلق بالقافلة الطبية عرضنا معهد القلب لمرضى القلب وبالتحديد آه، العناية المركزة قسم العناية المركزة لجراحة قلب الأطفال هندخل طب معانا بشرى الله أكبر الله أكبر مش بقول في آه، يعني ربنا يرزقنا الإخلاص دايما يا رب يعني ربنا يرزقنا الإخلاص الحمد لله حد آه، تواصل معنا أه- من أهل الخير واللي هم كتير حد تواصل معنا من أهل الفضل واللي هم كتير حد تواصل معنا من أهل الخير وهم كتير حد تواصل معنا من أهل الفضل وهم كتير من أجل نصرة سيدنا النبي من أجل أن يقول إحنا هي دي النصرة العملية لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبرع بما قلناه 400 بطانية و400 ملاية والعصير وكل حاجة محتاجينها بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمك وربنا يعزك هو طلب عدم ذكر اسمه ربنا يكرمك ويعزك ويسعدك ويبارك في عمرك ويبارك في مالك ويبارك في أولادك يا رب اللهم أمين طيب الأمر اتحقق بفضل ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله مين اللي هيجي معانا نزور الناس دي بتمنى نبقى كتير بتمنى يبقى في أطفال موجودين معانا بتمنى محدش يقول لي الدراسة الدراسة سهلة انت لما بتبقى عاوز ابنك ما يروحش المدرسة او ما تروحش المدرسة بتعمل بس تعالى ابنك وبنتك خليه يحس بدول خلي الولد والبنت اللي نايمين على السرير يحس ان اللي زيه اللي في سنه جاي بزوره جاي بيطبطب عليه وبيقول له الف سلامة تعالى كأب او ام هات عيلتك وتعالى معانا ونروح نشوف ونحس بالناس طيب الحمد لله تعالوا ننتقل ونشوف الفقرة دي مهمة جدا ان هي تكون موجودة معانا النهاردة وخايف الوقت بيجري بيا اللي هي القافلة الطبية قلنا برنامج السهم رجل مهم جدا الفرسان جوه القلب سهم على الطريق سهم الرحمة آه، فقرات كتيرة جدا فقرات كتيرة جدا وطلعنا فيها قلنا القافلة الطبية وقلنا القافلة الدعوية اللي انطلقت يوم الثلاث الماضي في الشرقية قلنا القافلة الطبية المتخصصة لمرضى القلب كانت فين كانت في شبرا الخيمة مع نخبة من كبار الأطباء المتخصصين في آه، مرض القلب من معهد القلب من بابا رحنا لهم وقلنا احنا حسينا بيكم ولكن مسألة القلب ومرضى القلب أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا ويعافينا يا رب اللهم أمين ويبعد عنا كل مرض وكل مكروه وكل سوء يا رب اللهم أمين قالوا قلنا لهم عايزين نعمل قافلة طبية قالوا احنا معاكم دكتور ش- جمال شعبان وفريقه قال احنا موجودين طيب القافلة الطبية لمرضى القلب في شبرا الخيمة ايه اللي حصل فيها تعالوا مع بعض نشوف ونقول الحمد لله ونفرح مع بعض ان احنا بنشتغل شغل عملي في المستشفيات وتلاقينا في الشارع في نفس التخصص وفي نفس المرض تعالوا كده نروح شبرا الخيمة ايه اللي حصل هناك سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله القافلة هذه القناة العاملة يا رحمة فيها الهدى فيها الهدى فيها الهدى للخير دوما راحلة تروي القلوب سعادة والخلق عنها سائلة تعطي الفقير محبة محبة محبة تنظر لهذه القافلة حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله
مشاهدينا الكرام في كل مكان احنا النهارده في مساكن نبار بشبرا الخيمه والقافله الطبيه الثانيه لمرضى القلب، القافله الطبيه الثانيه لبرنامج السهم بقناه الرحمه الفضائيه بنتنقل من مكان لمكان وبنعيش مع كل الناس بفضل ربنا سبحانه وتعالى في كل المجالات آه، صحي، طبي، آه، فقري، مرضى، مسنين، ايتام، آه، اطفال الى اخره بفضل الله رب العالمين، احنا النهارده مع القافله الطبيه الثانيه والمتخصصه لمرضى القلب ونخبه من آه، كبار الاطباء المتخصصين في القلب، اسال الله تبارك وتعالى ان يشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف ايه اللي هيتم والحالات اللي هنتكلم معاها والقافله الطبيه الثانيه لبرنامج السهم بقناة الرحمة الفضائية هنبدأ مع بعض مشاهدينا الكرام أولى مراحل القافلة الطبية النهاردة لمرضى القلب زي ما قلت لحضراتكم مع بداية التسجيل احنا القافلة بتمشي بعدة مراحل من خلال آه، تسجيل الأسماء ثم الدور ثم آه، الكشف ثم بعد كده آه، العلاج و- آه، والأدوية هنبدأ مع بعض من خلال التسجيل ونشوف آه، العدد اللي موجود في القافلة الطبية أتعرف على حضرتك
اخوك محمود المسلحي امام وسهلا.
الخطيب في الجمعيه الشرعيه أهلا وسهلا ال- ال- العدد بقى لغاية دلوقتي كام؟
احنا بفضل الله رب العالمين آه، بقالنا اقرب من يومين او ثلاثه سجلنا دلوقتي الاسماء اللي متسجله تقريبا 215 اسم آه، يزيد على كده بسبب الاقبال في اسماء بتيجي سمعت وشافت الاعلان من خلال المسجد وكده بتيجي بدون ما تكون مسجله وبنسجل فيها مرحله تانية يعني ففي اقبال بفضل الله حتى ان هم طلبوا مننا القافله الطبيه تتكرر مره واثنين وفي اقبال شديد عليها بفضل الله رب العالمين بفضل الله ال- ال- ال- المرضى اللي موجودين من المنطقة ولا من مناطق مختلفة؟
لا احنا بفضل الله في اسماء جايه لنا من الشرقاويه القديمه حتى طلبوا ان القافله تتعمل عندهم آه، في اسماء جايه لنا بفضل الله برضو من مسترد ومن بهتيم ومن عند ابو الهنا آه، في ناس جايه من الشرابيه ومن الجيزه بفضل الله رب العالمين في اماكن مختلفه جايه معانا منها كتير بس التمركز كله شبرا الخيمه شبرا الخيمه كبيره بسم الله ما شاء الله يعني طيب ربنا يوفق إن شاء الله امين يا رب العالمين هنبدأ آه، مشاهدينا الكرام مع حالة من الحالات اللي موجودة آه، جوه هنا ونتعرف على أستاذنا الدكتور آه، جمال شعبان السلام عليكم أنا دكتور جمال اهلا استاذ ملهم وجعل الله الرحمه على طول ظلال الرحمه تمتد في كل ربوع مصر قوافل الرحمه وسلاسل الرحمه ومرضى القلب اكثر ناس محتاجين الرحمه آه، دكتور جمال بنقول النهارده آه، قافله متخصصه لمرضى القلب محتاجين دايما ان احنا نركز على الامراض الدقيقه اللي محتاجه رعايه وعنايه وبالتحديد في المناطق الشعبيه.
آه، طبعا هي القافلة بتبقى لها إضافات آه، جميلة جدا ويمكن الحالات اللي شفناها النهاردة واللي هنشوفها بتبقى محتاجة حتى الاستشارة يعني هو ممكن يكون قطع مرحلة كبيرة جدا وراح لأساتذة كبار بس هو طبيعة الإنسان المصري والمريض المصري يحب يسمع رأي تاني يتأكد أنه ماشي في الطريق الصح آه، توجيه آه، إرشاد لو محتاج حاجة معينة من معهد القلب هاخده إن شاء الله آه، محتاج أدوية جايبين أدوية وشركة إيبيكو طبعا دي شركة مصرية وطنية الحقيقة لما اتكلمنا معاهم ما تأخروش والدكاترة المصريين دكاترة صاعدين واعدين في مجال أمراض القلب برضو لما آه، طلبت منهم ما يشاركوا آه، تبرعوا كده وكل الناس تحب تحط ايدها في ايد سلاسل الخير سلاسل الرحمة من خلال برنامج السهم
طب هنمشي كده يا دكتور جمال مع حاله من الحالات اللي موجوده ونشوف حضرتك بتكشف عليها وتشخيصها والمطلوب ايه اللي نقدر نعمله ان شاء الله. بسم الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. حاج محمود آدم أهلا بيك اتفضل يا حاج محمود الكرسي بتاعك آه، حاج محمود ياسم اهلا بيك آه، طبعا انا سمعت فكره عن الحاله بتاعتك نفسي عشان الناس تستفيد من الحاله بتاعتك انت آه، قصتك مع القلب بدات امتى من حوالي 25 واحد 2012 ايوه وكنت ماشي يعني فطبعا آه، التدخين تعبني
دخل كام سيجاره يا حاج محمود حوالي 20 سيجاره كل يوم على مدار كام سنه على مدار 60 سنه
مشوار طويل مع السجاير اه عملت مشاكل في شرايين السجاير بتاعت القلب آه، غيرت حوالي ثلاث شرايين جراحه قلب مفتوح جراحه قلب مفتوح
ده يعتبر اتكتب لك يعني عمر جديد آه، لان دي عمليه كبيره جدا من العمليات الكبيره في مجال امراض القلب والحمد لله ان انت جاي وشك منور اهو كويس معنى كده القلب بدا يرجع تاني نشاطه ازمات القلب قلت كتير الحمد لله ما تقلقش انا شايف بلاستر بتاع الجرح عندك هبص عليه دلوقتي آه، لكن طبعا هو دي جراحه كبيره ومع وجود السكر ووجود السجاير وبرضه سنك فوق السبعين فطبعا هتبقى مش عمليه سهله والجرح هياخد وقت شويه فما تزعلش من القصه دي لكن انت مجهودك اخباره ايه دلوقتي آه، مجهود يعني تقدر تقول مثلا 50% يعني كويس اه احسن احسن لا لا ما كان عندي حاجة اسمها ذبحة صدرية ازاي بقى كان الوجع بيجي لك عايزين الناس تستفيد منه الوجع كان بيجي ازاي بحس بألم كده في ظهري وفي صد- في الصدر كأني كأني حد دخل لي سكينة أو مش قادر أخد نفسي تعرق ويديك وأعرق اه اه وما أقدرش أطلع سلم كنت تقدر تمشي خالص لا دلوقتي الحمد لله المجهود عمل ايه الحمد لله دلوقتي ممكن أمارس الحياة يعني على نظام يعني براحتي يعني شوية السكر اخباره ايه دلوقتي متابعه وبتظبطه ولا لا قدرت تطلع من السجاير ولا لسه حاجه محدوده لا لا لا است- استحالة يعني استحالة ده من رحمة ربنا من رحمة ربنا ان يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ناس كويسة يعني تبص علينا آه، زي حضرتك زي برضو المهندس آه، نبيل إبراهيم زي المهندس آه، يعني كده يعني والناس كلها ناس كويسين ونتمنى من الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يجعل الرحمة في قلوب الناس كلها والشكر كله لله سبحانه وتعالى ويجعل قناة الرحمة يعني مفتوحة لكل الناس لأنها الرحمة كويسة الجرح بتاعه الحمد لله لانه كويس من تحت اهوت يمكن ناقص غير 60 محتاجين غيار شويه لكن بصفه عامه الحاله كويسه انا هسمع كده القلب كده نشوف الضربات شكلها ايه والصمامات والشرايين ماشيه كويس ولا لا نفس نفس كويس الحمد لله نفس نفس يعني الحمد لله حالة القلب مستقرة حالة ال- الرئة كويسة النبض منتظم آه، الحالة العامة متكافئة ما فيش أي ورم في رجليه الحمد لله باستثناء يمكن في غرزتين محتاجين غيار شوية عشان السكر هو وعدني إن هو بيظبط السكر كويس وجاب جهاز عنده بيتابع والحقيقة هو عامل شغل كويس ومتابع كويس يعني وواضح ان هو صرف كتير جدا يعني ربنا يقدره يكمل بقى الحاجات واحنا ان شاء الله هنحاول نساعده من عندنا بالادويه اللي عندنا ولو في اي حاجه بعد كده احنا تحت امره يعني اسمي احمد ابراهيم سماعين منين حضرتك؟
من 37 شارع اكتوبر عزبة اسوان هنا شكرا خير هنا جنب الجامع ربنا يكرمك ايه عندك ايه بقى؟
عندي القلب هعمل عملية دعمتين وقسطرة في الدمرداش وتعبان الف سلامة عليك الله يسلمك والنهار ما عملتهم وانا تعبان رايح جاي على الدكاترة اه محتاج ايه؟
محتاج آه، اكشف واخد علاج بس طيب خير ان شاء الله ان شاء الله تكشف وتاخد ال- العلاج بتاعك هنا بالمجان ان هنا شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك ربنا يكبر كتر من ازمالكم يا رب كاميليا احمد سالم اهلا وسهلا اهلا بيك ايه عندك ايه يا حاج؟
عندي القلب عملت عملية عامله مرتين قسطره وقال لي عندك عيب خلق في القلب اه لا الف سلامة الله يسلمك وعندي آه، بتاع دي ذبحه ذبحه صدريه بتجيلي ما بقدرش اخد نفس من ايه بقى؟
م- ما اعرفش هو ضغطي بيبقى عالي وقال لي عندك كسور في القلب فانا على طول بنهج ومش عارفه كل باخد من العلاج مش ن- جايب نتيجه
لا ان شاء الله تكشفي هنا الناس آه، دكاترة م- متميزين ان شاء الله يا رب ويشفيكوا يا رب وينورهولك ويفك شر المرض يا رب اتعرف عليك بسم الله الرحمن الرحيم انا كوثر الصادق ابراهيم اهلا يا حاج اهلا بك يا حبيبي مالك بقى؟
انا تعبنا عمليه بقى لي اربع سنين فتح قلب وتعبانه كل شويه ما اعرفش انام خالص يعني ما اقدرش اخد نفسي وصدري بيكتم عليا الف سلامة يا حاج الله يسلمك. وجسمي م- ورحت مع النصر اول امبارح عملت تحليل قال لي في نزيف داخلي في صدري جسمي كده كله النيله خمري كده حته حته فيه من جوه كده فقالوا لي عاوز- رحت ثلاث مرات تحليل انا اعمله هناك هو قال لي خليك ماشي على العلاج ده وتعالنا بعد اسبوع تاني هو ده ودي بنت بنتي عندها ت- تصب في القلب مالها؟
عندها تصب في القلب هي عندها كام سنة؟
لسه عندها ما تمش سنتين رحنا بيها معهد القلب برضو وعملها اشاعه وعملها مش عارفه ايه وسابونا ما ساقدوش فينا تاني وتعبانه عماله تعيط وتعبانه على طول عشان نعمل ايه بقى
لا ان شاء الله الدكتور جمال يكشف عليها ان شاء الله ونشوف ايه المطلوب كده ان شاء الله و- واحنا معاك يعني.
وابوها على قد حاله يعني غلبان يعني ارزاق على باب الله احنا خدامين يا حاج ان شاء الله ربنا يشفيها يسترها معاك ان شاء الله يا رب ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك لك يا رب تبقى جميله ان شاء الله ربنا يخليك يا رب ربنا يشفيك ان شاء الله يا رب باذن الله يشفي كل مريض يا رب حق النبي ويديك الصحه يا رب حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله حي الإله القافلة هذه القناة العاملة يا رحمة فيها الهدى فيها الهدى فيها الهدى للخير دوما راحلة تروي القلوب سعادة والخلق عنها سائلة تعطي الفقير محبة محبة محبة من طول هذه القافلة حي الإله حي الإله حي الإله حي
هتعرف انا دكتور محمد السيد آه، في- شغال في شركه ايبكو الادويه ربنا يكرمك اهلا بيك اهلا بحضرتك قول لي بقى يعني معانا في القافله الطبيه وطبعا احنا في البدايه بنشكركم وبنشكر الشركه على تواجدكم معانا في القافله الطبيه الثانيه لمرضى القلب لا طبعا ده احنا دورنا على طول احنا على طول متواجدين في كل القوافل الطبيه سواء مع معهد القلب او مع الجامعات العامه او حتى مع الاحزاب احنا من دايما بنساهم بالخير في اي قافله ممكن تطلع تبع اي آه، جهه بدل هي هدفها الخير وهدفها انها حاجه مجانيه مع الخير اه طبعا احنا تحت امر آه، معهد القلب وتحت امر آه، قناه الرحمه طبعا قول لي طب الحالات اللي جات لك يا دكتور محمد شايف هل هي حالات صعبه في حاجات بتستدعي زي ما الدكتور جمال قال ان في حالات بتستدعي ان لابد من تواجدها في في المعهد وكده طبعا في حالات آه، بتبقى بسيطة شوية ممكن نتعامل بيها مع الأدوية بس لكن طبعا في بعض الحالات بتحتاج تدخل جراحي فده طبعا دكتور جمال شعبان ممكن بقى يحاول نحول الحالات دي المعد لكن احنا الحالات اللي جايه لنا النهارده معظمها حاجات ممكن آه، ت- ت- مجرد الدواء اليومي بتاعها ي- يمشي لنا اه حاجه مبدئيه لكن احنا موفرين ادويه آه، متكامله لسواء ادويه كتيره ما شاء الله ادويه الضغط كلها وادويه ال- الدهون كل الادويه اللي احنا موفرينها تقريبا م- تكفي يعني علاج الحاجات الحالات اللي هي ممكن ال- الدواء بس يكفي لكن في تدخل جراحي الحاجات دي بقى مع دكتور جمال شعبان ان شاء الله ربنا يكرمك يا دكتور محمد.
شاكرين جدا شكرا جزيلا فرصه سعيده جدا ربنا يخليك شكرا هتعرف لحضرتك دكتور احمد فتحي ايبكو شركه ايبكو لا دكتور احمد اهلا بيك الله يخليك يا دكتور كتر خيرك حقيقه الله يخليك يا فندم احنا اللي شاكرين لقناه الرحمه حقيقه على التواصل معانا ومع شركه ايبكو ومع يمكن ال- ال- الجمعيه هنا حقيقه عشان نخدم اهل المكان اللي احنا متواجدين فيه لابد من التواجد لابد ان كل انسان يقوم بدوره في المناطق الشعبيه لكل الفئات الله ينور على حضرتك حقيقه كلام حضرتك مظبوط تماما حقيقه احنا دورنا كشركه ايبوكو او كدور شركات الادويه عموما لازم يكون ليها جزء اجتماعي وده الجزء اللي احنا بنقوم بيه النهارده او بنأديه النهارده وبنحاول نأدي اللي نقدر عليه لاهالي المنطقه لابد ان كل انسان يا دكتور يقوم بدوره الدور الاجتماعي تجاه الناس المرضى والفقراء والمساكين والمحتاجين في كل ربع كلام حضرتك مظبوط هو الدور الاجتماعي حقيقه بيقع علينا كلنا ككل أع- أع- اعضاء المجتمع حقيقه احنا في في شركه ايبكو بنحاول نتواصل مع ال- ال- ال- المجتمع اللي احنا عايشين فيه وطبعا تواجد حضراتكم معانا في قناه الرحمه دي حاجه احنا بنش- بنشكر حضراتكم عليها جدا آه، وده دور شركات الادويه عموما لازم تقوم بيه يكون في دور social او دور اجتماعي آه، مع ال- ال- الناس عموما في كل المناطق مشاهدينا الكرام في النهاية في نهاية القافلة الطبية الثانية لبرنامج السهم بقناة الرحمة شفتوا معانا آه، الأمور كلها وشفتوا معانا الصورة وشفتوا اللقاءات وبفضل ربنا سبحانه وتعالى المراحل اللي كانت فيها القافلة اللي في النهاية بنقول يا رب قدرنا على فعل خير دايما يا رب قدرنا آه، ان احنا آه، نبقى متواجدين دايما مع كل فئة المجتمع في كل مكان في شتى ربوع مصر يا رب العالمين يا رب قدرنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول مشاهدينا الكرام شكرا لكم سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق أهلا بكم مشاهدينا الكرام شفنا القافلة الطبية لبرنامج السهم بقناة الرحمة وزي ما بقول دايما في المقدمة في البداية السهم سينطلق آه، في كل الاتجاهات ليصل إلى كل مريض ويقدم له خدمات طبية متميزة احنا كنا في معهد القلب ورحنا القافلة الطبية في شبرا الخيمة في منطقة ب- بتستحق ان احنا لابد ان احنا نتواجد فيها وتستحق ان الكل لابد ان يتواجد فيها ويقدم لهم كل ما يطلبون وكل ما يريدون لأن الناس هناك بالفعل تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى التقدير وتحتاج إلى إن احنا نقف معاهم لا يفوتني في إننا آه، لابد إن احنا نشكر آه، آه، دكتور جمال شعبان نائب مدير معهد القلب من بابا وبنشكر كل الفريق اللي كان موجود معاه واحب اقول حاجه يعني هم كانوا كلهم بما فيهم الدكتور جمال شعبان كانوا رافضين ان هم يصوروا معانا بمعنى اه ناخد لقطات ولكن محتاجين ما كانوش راضيين ان احنا نصور معاهم قالوا احنا جايين لله سبحانه وتعالى مش محتاجين ان احنا نطلع في تلفزيون ولا محتاجين نطلع آه، في آه، بيبقى في شو اعلامي الى اخره وسواء الادويه سواء الاطباء اللي كانوا مع دكتور جمال واحنا بنش- بنشكر شركه ابكو للادويه ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين معنا يا رب اكيد هنسمع بشرى من آه، ال- صاحب البشرى دايما اللي بيدخل معانا لابد ان هو دايما بيكون بيحمل لنا آه، بشريات كثيرة معنا الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية أستاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زميلة أستاذ محمود مبارك ازي حضرتك الله يكرمك الله يكرمك الاخبار تمام الحمد لله في نعمة الحمد لله رب العالمين آه، انا ضارب بين الان تليفون آه، الدكتور جمال شعبان ربنا يبارك فيه أي ال- آه، الدكتور الجميل الاستاذ الجميل الدكتور جمال شعبان أي آه، يعني في معهد القلب و- واتفقت معاه فعلا بخصوص آه، 400 بطانيه و400 يعني ملايه للسراير الو مع حضرتك اه وان شاء الله موضوع الادويه ايضا آه قال لي هنكتب المطلوب آه اللي احنا عاوزينه آه بخصوص الادويه وهنجيب آه مثلا حوالي 10 او 15 آه طفل محتاجين اللي هم عندهم ثقب في القلب آه عاوزين اجهزه ان شاء الله آه اتفقت بقى ان شاء الله هي آه في الوقت القريب العاجل سيتم آه عمل هذه العمليات للاطفال وان شاء الله ده كله هيبقى برعايه مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه وده بفضل الله ثم بفضل اهل الخير من مشاهدي قناه الرحمه الذين يدعمون او هذه المؤسسه آه، التي يعني دائما ما تنفق في اوجه الخير الا وهو ال- المشاريع العامه من فقراء المرضى وانت تعلم يا زملم ان المريض الفقير آه، يحتاج الى العلاج المريض الفقير يحتاج الى العلاج آه، يعني اكثر من احتياجه الى المال فان شاء الله عز وجل آه، يعني في اخ فاضل كلمني بخصوص 400 بطانيه حتى نعطي كل حق ذي حق يعني ولكن يعني قال لي لا تذكر اسمي وان شاء الله يعني خلال الاسبوع القادم ده بالتنسيق مع الدكتور جمال شعبان سننتهي باذن الله من ال- ال- الحاجات اللي حضرتك عرضتها ان شاء الله لمعهد القلب والدكتور جمال راجل فاضل جدا وربنا يبارك فيه ويبارك في جهده ان شاء الله.
بإذن الله اما بخصوص ال- القريه اللي حضرتك عرضتها في الاول ان شاء الله بخصوص مصاريف المدارس ايضا نشوف المطلوب في مصاريف المدارس اللي هم ما دفعوش المصاريف المدرسيه ان شاء الله يعني مؤسسه الرحمه تتكفل بها باذن الله عز وجل ثم المسجد ان شاء الله في اخ كلمني آه، اخت فاضله آه، الاسبوع الماضي آه، وهتساهم بجزء من بناء المسجد والاخ اللي جاي آه، يعني يك- ي- يبنيه ان شاء الله الاخت تساهم معاه والمؤسسه ايضا داعمه لهذا الموضوع ولم لو لم يحضر هذا الاخ ان شاء الله ستقوم به او ستقوم قناه الرحمه بالبناء باذن الله عز وجل.
بإذن الله ربنا يكرمك يا رب الله يكرم جزاك الله ربنا خير.
يبشرك بكل خير شكرا جزيلا ما شاء الله يكرم سلام عليكم.
شكرا جزيلا استاذ محمود حسان يعني كلام كلام عملي يعني هنقول كلام رائع ولكن نقول كلام عملي بفضل ربنا سبحانه وتعالى اذا هتشوفوا زي ما قلت حضراتكم هتسمعوا كل خير وهتشوفوا كل خير باذن الله خلال الفتره القادمه باذن الله رب العالمين واسال الله تبارك وتعالى الاخلاص والقبول يا رب العالمين استاذ سيد اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ال- لما احب نزور آه، في- نروح معهد القلب ايوه
نروح ازاي ولا نروح امتى ولا لازم اترك يوم رقم معين؟
تليفون حضرتك اترك رقم تليفون حضرتك يا استاذ سيد ويتم التواصل معاك باذن الله رب العالمين وهو معهد القلب في امبابه ربنا يبارك فيك يا رب شكرا جزيلا طب، لك آه، بعد اذنك نعم وطي التلفزيون يا اخي سيد الله يكرمك ماشي اه اتفضل اتفضل
ماشي طب بالنسبه لشركات السجاير انا بدعي يعني المسؤولين ان هم يقفلوها احنا ما نعالجش الفروع ونسيب الاساس
طيب دعوة دعوة من مواطن مصري لرئيس الجمهورية ولكل المسؤولين بغلق شركات السجائر شكرا لك أستاذ سيد ربنا يكرمك على هذا النداء الجميل طيب آه، آه، يعني ال- الوقت آه، مشاهدينا الكرام آه، يعني انتهى وبنقول في النهاية يا رب يا رب قدرنا ان احنا يعني على فعل خير دايما يا رب قدرنا على آه، آه، تقديم كل الخدمات اللي نقدر نقدمها لكل مشاهدينا في آه، كل مكان سواء آه، خدمات طبية آه، مساعدات للفقراء والمساكين والمحتاجين إلى آخره أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين أقول لكم في النهاية مشاهدينا الكرام انتظرونا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أقول عرضنا في البداية الفقرة الأولى التذكرة بما آه، تم من خلال آه، آه، آه، قرية حجر تخوة القرى المجاورة في مركز نقادة بمحافظة قنا ثم كانت الفقرة التالية كانت فقرة آه، معهد القلب مرضى القلب أطفال آه، مرضى ال- القلب في معهد القلب بإمبابة ثم كانت الفقرة الثالثة والقافلة الطبية المتخصصة لمرضى القلب اللي كانت في شبرا الخيمة اللي بأكرر الشكر مرة أخرى للدكتور جمال شعبان وفريقه اللي بنقول لهم شكرا جزيلا ليك- لكم وربنا يبارك فيكم يا رب اللهم أمين ودايما تبقوا موجودين في آه، كل أعمال الخير وفي كل القوافل الطبية بإذن الله رب العالمين لبرنامج السهم بقناة الرحمة الفضائية أيضا لا يفوتني أن أنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ محمود ولكل فريقه في آه، شبرا الخيمة للناس آه، الجدعان اللي استقبلونا استقبال رائع وعدوا للقافلة الطبية آه، بأفضل إعداد واستقبال رائع ربنا يبارك في آه، كل القائمين آه، على آه، آه، القافلة الطبية اللي كانت موجودة في شبرا الخيمة شكرا جزيلا للجميع في النهاية أقول من خير الأسهم للإنسان سهم في حب الرحمن يستر عريانا في واد أرهقه دمع الأحزان يطعم جوعانا لا يقوى أن يقف صحيح البنيان يرحم أيتاما في كوخ أضعفهم طول الحرمان بالله عليكم لا تنسوا إخوتكم أهل الإيمان السهم بنيتكم يرقى ويعود عليكم بالغفران طيب يعني بنقول لكم شكرا جزيلا ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم امين الشكر والتحيه لحضراتكم من اسره قناه الرحمه احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سهم الإيمان انقضى